الدكتور حازم شومان
طبعا يا جماعه هذا اللقاء غالي جدا على قلبي جدا والله يا جماعه يعلم الله سبحانه وتعالى ولو خيرت بين هذا اللقاء وبين مليون جنيه والله العظيم يا جماعه والله واحنا في الساعه الاخيره من يوم الجمعه ساعه اجابه ربنا يرزقنا الفردوس الاعلى جميعا يا رب والله يا جماعه لو خيرت بين هذا اللقاء وبين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد بلا تردد انا ما انا عايزكم تحسنوا الظن بيا ما حدش يفهمني صح لا اخترت فورا بلا تردد هذا اللقاء والله والله يا جماعة يعني أنا يعلم الله بتكلم من قلبي والرسول عليه الصلاة والسلام لو شاف هذا الجمع هيفرح هيفرح انتوا دم قلب الإسلام انتوا الأمل انتوا الأمل الحقيقي كل واحد منكم كل واحدة منكم جواكوا طاقة جبارة بس الطاقة دي ازاي تخرج وازاي تخرج صح ازاي الطاقة دي تغير الواقع بتاع الأمة اللي احنا عايشين فيه ازاي كل واحد منكم وكل واحدة منكم يبقى مشروع بطل مشروع تغيير حقيقي عشان كده يا جماعة قبل ما نبدأ بقى لو في نمل وفي سكر لو في نمل وفي سكر النمل يروح للسكر ولا السكر يروح للنمل النمل يروح للسكر انتوا السكر واحنا النمل واحنا جايين عندكم عشان نتكلم مع بعض عن ربنا ونتكلم مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى عن يعني اخطر فرصه في حياتنا كلها وهي الموسم العظيم اللي احنا موجودين فيه آه، آه، اخواني واحبابي في الله شبابنا الجميل بناتنا اخواتنا يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم آه، آه، باعتبار ان احنا يعني في القصر العيني هنا وباعتبار ان احنا في مكان يعني ايه غصب عننا جو الطب هيسيطر عليه آه، تخيل لو مستشفى اعظم مستشفى في العالم فيها اعظم امكانيات في العالم فيها امهر اطباء في العالم فيها اعظم ادويه في العالم واعظم اجهزه واعظم معمل تحاليل ولكن المريض اللي جوه المستشفى ما بياخدش الدواء ولكن المريض اللي جوه المستشفى لا يتناول الدواء المريض ده يروق لا يمكن يروق ليه لانه ما بياخدش العلاج رمضان اعظم مستشفى في الدنيا كلها رمضان ومواسم العباده اعظم مستشفى لعلاج امراض قلوبنا لعلاج الشبهات اللي جوانا والشهوات اللي جوانا ولكن لو المريض ما بياخدش العلاج هيروق ازاي عشان كده في ناس بتخرج من مستشفى رمضان وهي من السابقين الى الله وفي ناس رمضان ما بيفرقش معاها بتخرج منه زي ما دخلته من سنوات احد رجال الاعمال الكبار ملناش دعوه حكم المحكمه حقيقي ولا باطل احنا لينا دعوه بس بالخبر الخبر نفسه من كذا سنه احد رجال الاعمال اتهم في قتل فنانه عربيه فحكمت المحكمه عليه بالاعدام قرات في جريده خبر عجيب جدا انه عرض على اهلها فديه عشان يتنازلوا عن القضيه تخيلوا كام خمسة مليار دولار يعني خمسين مليون جنيه مصري خمسة مليار دولار ليه؟ عشان عتق رقبته من حبل المشنقة يبقى رمضان اللي في كل ليلة عتقاء من النار عتق رقبة من جهنم مش من حبل مشنقة ندفع فيه قد ايه؟ نتعب عشانه قد ايه نستعد ليه قد ايه تخيل كده لو انت ليك واحد صاحبك موظف حكومي موظف حكومي يعني حد هنا موظف حكومة يا جماعة اه موظف حكومي يعني بائس موظف حكومي حتى لو دكتور في مستشفى حتى لو موظف حكومي يعني غلبان يا جماعة يعني انا طبعا يعني ايه موظف حكومي يعني انسان غلبان جدا يعني على يوم 20 في الشهر هو ومراته بقى يقعدوا يفكروا هنكمل الشهر ازاي مع بعض هنزق الشهر ازاي هنعمل ايه فصاحبك ده وهو بيكمل حياته بالعافيه لقيته مره راكب عربيه C 180 وبيسوقها ده سارقها منين ده وبعد كده بتراقبه لقيته وقف قدام فيلا فخمه جدا اه يبقى صاحب الفيلا ده وصاحب العربيه وده بيشتغل عنده سائق بقى صاحبي ولا حاجه لقيت اربعه لابسين uniform اول ما صاحبك وقف بالعربيه قدام الفيلا نزلوا جري يفتحوا له العربيه اتفضل يا باشا اتفضل ايه ده ده صاحبي ده صاحب الفيلا وصاحب العربيه ودول كلهم خدم عنده فجرت عليه قلت له يا فلان قال لك ايه قلت له انت جبت كل ده منين إيه؟ ده انت غلبان وعلى قد حالك قال لك بص بقى انت صاحبي وحبيبي ولو يمكن هكدب عليك ابدا انا راجل عاقل جدا وحكيم جدا كل شهر كنت بحوش حته من المرتب كل شهر أح- اخزن حته من المرتب شهر ورا شهر ورا شهر جبت كل اللي انت فيه ده بالله عليكي لو انت صدقتيه تحكم على نفسك بايه لو انت اللي يصدق ده يبقى مجنون يا جماعه مفيش حد بيغتنم المرتب بتاعه اغتنى يبقى معناها في خبطه اغتنى يبقى معناها في صفقه اغتنى يبقى معناها في فرصه وهو اقتنصها اهي الخبطه جت اهي الصفقه جت اهي الفرصه جت الفرصه هي رمضان يا جماعه مفيش حد بيغتنم مرتبه احنا في زمن مليان ذنوب مليان معاصي مليان منكرات بتشوفيها من ساعه ما بتخرجي من بيتك لحد ما بترجعي يا دوبك بنصلي يا دوبك بنعمل عباداتنا اليوميه عشان تعوض ذنوبنا بتاعت كل يوم انما انا عايز اطلع على وش الدنيا بقى انا عايز ابقى مليونير في الاخره بقى انا عايز اتنقل نقله في ديني دي يبقى هي رمضان رمضان هو النقله رمضان هو اللي هيعمل نقله في حياتك بحقه حقيقي نقله في حياتك بحقه حقيقي عايزين نعرف قيمه الموسم اللي احنا رايحين عليه يعني كان معايا ورق وانا داخل سايبه مع حد من اخواني كان معايا ورق وانا داخل سبته مع حد من اخواني واحد صاحبنا يا جماعه يعني معلش شيخ مهاب ربنا يحفظك الورق ده بتاع واحد صاحبي اسمه رامي الورق ده شايفين الورق قد ايه ملف كبير قوي يا اخوانا الورق ده مكتوب فيه خطة الاستعداد لرمضان 2012 خطة الاستعداد ده كل ده استعداد لرمضان الورقة اللي بعدها خطة ما بعد رمضان يعني هو من قبل رمضان بيحط خطة لما بعد رمضان رامي ده مات يوم 26 شعبان في هذا في رمضان في, في شعبان ده هو اللي كان بيستعد له يعني قاعد يستعد كل ده تفريغ دروس تفسير وتفريغ دروس عن ربنا وقرارات ايمانيه قاعد ياخدها في الاستعداد لرمضان وخطه رمضان وخطه ما بعد رمضان وفي الاخر مات وفي الاخر ما لحقش رمضان يعني كل ده باذن الله في ميزانه عند ربنا عايز اقول رمضان كلاكيت اخر مره ممكن يبقى اخر رمضان في حياتك ممكن رمضان الجاي ده يبقى اخر رمضان في حياتك محدش يضمن يا اخوانا محدش يضمن نهائي احد الشباب كان جاي آه، عندنا المنصوره فمعاه عربيه فخمه كده فبيقول لي العربيه ديت انا عايز اكفر يعني ع- لربنا عن السيئات اللي حصلت فيها فبقول له ايه قال له الع- قال لي العربيه دي واحد صاحبي خدها مني ووقع في الزنا في الزنا فيها والعياذ بالله مع فتاه بيقول لي وهم فيها الاثنين ماتوا في العربيه اللي انا واقف معاك ده ايه هما الاثنين ماتوا في وهم يرتكبون هذه الجريمه والعياذ بالله يعني انسان بي بيجري على شهوه وهو مش عارف انه هيموت ومش عارف انها اخر لحظه في حياته ومش عارف انها اللحظه الاخيره في احد الندوات الجامعيه كان في بنت حاضره وبعتت ورقه كده بتقول انا واقعه في مصيبه وعايزه حد اتواصل معاه وعايزه حد اتكلم معاه المهم يعني تواصلت مع بعض اخواننا كده وبعض اخواتنا فطلعت هذه الفتاه يعني وقعت في يعني موبقات وفي كبائر و و و وكارثه بقى حاجه خطيره جدا يعني المهم هذه الفتاة بدأت تتواصل بقى مع أخواتها ومع إخوانها وكده وبدأت تتوب لربنا لبست يعني مش هقول لكم لبست حجاب ده لبست نقاب وسبحان الله العظيم كان عندها مشروع هنا في القاهرة مشروع في القاهرة فبتعدي الرصيف تشتري مصحف وسواك جابت مصحف وسواك من قدام المشروع بتاعها وجاية ترجع تاني جت عربية خبطتها ماتت عربيه خضراء ماتت اخر كلمه البنت دي قالتها ل يعني آه، لحد من ال- من آه، يعني الملتزمين اللي كانوا يعني بيتابعوها دينيا يعني قالت يا ريتني عرفتكم من زمان يا ريتني عرفتكم من زمان اي حد ممكن يموت في لحظه يا جماعه اي حد ممكن في لحظه يموت في المستشفى عندنا في المنصوره دخل اتنين عيانين في الاستقبال في لحظة واحدة الاتنين كان كل واحد منهم واخد جرعة مخدرات زايدة والاتنين اول ما دخلوا المستشفى حصل لهم توقف في نبض القلب القلب وقف بتاع الاتنين القلب وقف ده يعني بيتعمل لهم بقى شوية انعاش للقلب يا اما يرجع تاني يا اما خلاص مات العيان مات الاتنين دخلوا على اوضه الافاقه واتبذل معاهم مجهود جبار بعد شويه واحد خلاص قلبه ما ما رجعش مات والتاني قلبه رجع تاني على الفجر كان فاق فواحد من اصحابنا وقف جنبه فبيقول له انت عارف اللي كان داخل جنبك ده كان داخل في ايه؟ فبيقول له داخل في ايه؟ قال له داخل في جرعه مخدرات زي ده زيك وقلبه وقف زيك ولكن مات هو ربنا ما ادالوش فرصه جديده فرصته انتهت وانت ربنا اداك فرصه جديده وانت ربنا اداك فرصه انك ترجع وتصلح تاني الاتنين داخلين بنفس التعب الاتنين داخلين نفس المستشفى نفس الاسم نفس المشكله المرضيه نفس الدكاتره وده مات وده عاش مين فينا اللي يضمن ان رمضان الجاي ده مش اخر رمضان في حياته كل يوم بيموت على وجه الارض ربع مليون بني ادم ربع مليون بني ادم كل ثانيه بيموت اتنين من البشر على وجه الارض يعني لحد رمضان الجاي هيموت على وجه الارض 15 مليون بني ادم انت تضمن منين ان انت مش واحد منهم تضمني منين ان انت مش واحده منهم تضمن منين عايزين نستوعب يا اخواننا القضيه ديت تخيل لو انت مسافر كده على طريق من الطرق الصحراويه او طريق من الطرق الجبليه زي الصعيد كده طرق الصعيد جبليه ومخيفه وتلاقي يعني الطريق واسع قوي والعربيات اللي بتعدي قليله تخيل كده يعني لما كنا بنسافر في مؤتمرات الصعيد الواحد كان بيستغرب يعني لو طلعت عصابه على اي حد معدي ممكن يقتلوه محدش يدرى بيه اصلا طرق موحشه وانت مسافر قرب المغرب العربيه عطلت فانت متخيله بقى ايه ان يعني ممكن حاجه من الديابه تطلع ممكن عصابه تنزل فانت مسكت الموبايل وبايدين مرتعشه تتصل بحد يجي يغيثك فالتليفون رن ولقيته بيقول الو اول ما قال الو التليفون فصل شحن هيبقى حالتك شكلها ايه او حالتك شكلها ايه اهو يا جماعه في مواقف لا تحتمل ان التليفون يفصل فيها شحن كذلك في مواقف لا تحتمل ان انت قلبك يفصل فيها شحن زي رمضان كده زي رمضان زي قبل الفجر زي النص ساعة اللي قبل الفجر لا تحتمل ان انت الملك يبقى متنزل وانت قلبك فاصل شحن مش قادر تقوم تصلي مش قادرة ترفع ايدك لربنا وتقول يا رب يبقى عشان ما نفصلش شحن رمضان لازم نستعد من قبل رمضان لازم نجهز من قبل رمضان ما نبقاش عاملين زي واحد بيتفرج على برنامج رفع اثقال فجابوا يعني اثقال 300 كيلو كده حديد قدام البطل فجابوا 300 كيلو حديد قدام البطل فشالهم فالكل سقف له فانت انبهرت بالمنظر قمت نازل على اقرب جيم جنب بيتكو قلت للكابتن لو سمحت 300 كيلو حديد هتعمل بيهم ايه؟ هات لي 300 كيلو حديد وقمت ها زي ما البطل عمل وجاي تشيل ال 300 كيلو حديد وقعت جنبهم ما انتش قادر تشيلهم الموضوع مش عنتريات الموضوع ما هواش اول ما رمضان يجي انا هكسر الدنيا احنا ممكن نتنازل عن ده سامعني كويس انا يا جماعه انا يا جماعه طب نعمل ايه بس طب سامعني كده سامعني يا جماعه هو ال- المايك يعني فيه مشاكل ولا الموضوع ده السلام عليكم سامعيني كده لا برضو كنا فين رفع الاثقال ايوه انا بس مش عارف انا حاسس ان هو بيقطع ويجي ولا هو مستمر ولا ايه بيقطع ويجي انا على فكره يا جماعه من غير مايك ممكن آه، بفضل الله يعني انا عايزكم بس تدوني فرصه من غير مايك دقيقتين وبعد كده ان شاء الله تحكموا يعني نجرب من غير مايك حاضر ربنا يجوزكم يا جماعه قول امين يا عم خدت زوجتي معايا العمره اللي فاتت دي يعني اول مره كده يعني عمره خمس ايام كده فايه ربنا يعني رزقني ان زوجتي تيجي معايا فكل شويه الاقيها بتدعي عالي كده اه الحمد لله فخدت زوجتي معايا فكل شويه الاقيها في الحرم بتدعي فأقول لها بتدعي على ايه؟ اترناها بتدعي مش مهم عارفين بتدعي على ايه؟ ما انتوا مش عارفين حد متخيل بتدعي بتقول ايه؟ انا والله يا جماعه وافي لزوجتي جدا الحمد لله وشكر لله يعني بس لقيتها بتدعي ان انا ما اتجوزش تاني قلت لها يا بنت انت قلت لها يعني انا جايبك الحرم تدعي عليا فالحمد لله كل شويه تقول لي سيبني بقى عشان ايه وراه شويه دعاء كده فالحمد لله يعني الحمد لله ربنا يبارك فيكم يا اخواني فاحنا بنتكلم عن بتاع رفع الاثقال يا جماعه فهو نزل فاكرها عنتريات انها شويه حماس هقوم شايل الاثقال الموضوع مش كده نام جنبها يبقى ال- رمضان مش عافيه رمضان مش عنتريات رمضان مش قوه رمضان يا اخوانا عايز استعداد اللي شال 300 كيلو حديد شال الاول 20 وبعد كده 40 وبعد كده 60 وبعد كده 80 مش من اولها شال 300 يبقى انت عايز تنطلق الى الله في رمضان عايز تفوز برمضان يبقى البدايه مش ان الواحد يقول لك انا هبدا في رمضان كنا رايحين الصعيد في مؤتمر مره فواحنا رايحين آه، نزلنا مطار اسيوط مش فاكر مطار ايه يعني فجه اخ من اخواننا كده مع عربيه زيرو و آه، وهو اصلا سواق يعني هو شغال على العربيه فجاي يوصلنا فركبنا من المطار طرق السعيد آه، طرق مفتوحه و- ومغريه يعني بالانطلاق فطار على 150 160 في الساعه وانا قاعد اقرا كده في كتاب كده واحنا ماشيين شويه لقيت العربيه بتتهز فانا ببص قدامي والعربيه بتتهز لقيت موتوسيكل فجاه ظهر قدام العربيه نعرفش طلع منين فالسواق بيحاول يتفاداه ام فرمل اول ما العربيه فرملت لقيت العربيه قامت خارجه عن الطريق اصلا ورايحه الجهه الثانيه الحاره الثانيه وبعد كده قامت لفه 180 درجه وقامت راجعه في الحاره بتاعتنا تاني يعني لو كان في عربيه ورانا كنا احنا الاثنين فرمنا بعض وبعد كده قامت مقلوبه اربع مرات وقفت على حرف ترعه الترعه دي صخريه مش طينيه ومفيش فيها ميه يعني لو كنا نزلنا اللفه الخامسه كانت العربيه اتعجنت وبعد كده خرجنا من العربيه طبعا انا خارج من العربيه انا معلوماتي ان ال- عارفين الوزه لما بتتذبح الوزه لما بتتذبح ما تقعش الوزه لما تتذبح تفضل ماشيه كده وبعد كده تقوم واقعه فجاه فانا خارج من العربيه كل اللي في دماغي الوزه ان انا خارج من العربيه على رجليا وفجاه الواحد هيقع فانا خارج شويه وايقنت ان الحمد لله ما فيش ايه ما فيش حاجه المهم ربنا نجانا الحمد لله بلطفه فالواحد اتعلم ان مفيش عربيه في الدنيا مهما كانت زيرو مهما كانت جديده تقدر وهي طايره على سرعه 150 تقوم مفرمله فجاه مفيش الكلام ده اهو بالظبط كده انت دلوقتي طاير في الدنيا طايره في الدنيا وفي حب الدنيا 150 160 كل واحد فينا فاكر ان اول ما رمضان هيجي هيقوم مفرمل ويبدا ينطلق في الدين مش هينفع هتتقلب مش هينفع لازم تفرمل من بدري لازم من الوقت تبدا تجهز يا اخوانا ال- الثانويه العامه النص درجه في الثانويه العامه بتفرق في مستقبل الطالب بدل ما يدخل الكليه اللي هو عايزها بيدخل كليه تانية وفي بلد تانية ويفضل ندمان اربع خمس ست سنين وهو بيسافر رايح جاي يقول يا ندمي ده كانت نص درجه نص درجه يعني ماتش كوره بدل ما العبه كنت اذاكر نص درجه يعني ليله بدل ما انامها كنت اسهر واذاكر نص درجه يا اخوانا عارفين يعني ايه نص درجه يعني كلنا سمعنا الكلمه دي من اهالينا من والدك من والدتك يقول لك آه، يا ندم يا بنتي يا ندم يا ابني ده انا كان الارض الفلانيه اللي المتر فيها الوقت ب 30000 جنيه و40000 جنيه كانت معروضه عليا بربع جنيه وبالتقسيط كمان وانت تقعد تقول اه ده كان زماننا اغنياء دلوقتي دي يا ندم بتاعت الدنيا امال يا ندم بتاعت يوم القيامه شكلها ايه امال يا ندم بتاعت الاخره شكلها ايه عايزين مره نستعد للشيطان قبل ما يستعد لينا عايزين مرة نجهز للشيطان قبل ما هو يجهز لينا عايزين نصدق ان الشيطان مش عايزين مش عايزنا نبقى كويسين ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اتخذوه ان احنا نصدق ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نصدق ان في حد بيستعد عشان احنا ما نعرفش نوصل لربنا عشان احنا ما نعرفش نرضي ربنا عشان احنا ما نقدرش نقرب من ربنا سبحانه وتعالى عايزين نعرف خطورة الاستعداد لرمضان آه، الاستعداد لرمضان عايز واحد جاهز خليك جاهز حبيبنا عامل ايه؟ حبيبي. ما شاء الله الاستعداد لرمضان عايز واحد جاهز يا جماعة يعني آه، آه، عارفين عكاشة بن محصن أو عكاشة بن محصن أيام ما كانت القراءة بتاعت اسم هذا الصحابي الجليل لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث السبعين ألف اللي بيدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله كان جاهز جاهز النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت منهم كان جاهز الفرصة كان رئيس الجمهورية قبل 25 يناير كان في بنتين طفلتين كده في تكريم حفظة القرآن هيقابلوه فالاتنين خرجوا فواحده فرحانه واحده زعلانه فواحد احد اخواني بيسال وا- يعني الزعلانه انت زعلانه ليه قالت له انا بيسالني رئيس الجمهوريه نفسك في ايه فقلت له نفسي ان ان انا احج انا واهلي فقال لها طب انتوا اسمكوا ايه قالت له طب ثانيه واحده اجيب ورقه وقلم اكتب لك اسمائي انا واهلي بيقول التانيه قامت مطلعه من الشراب ورقه فيها اسمها هي وعيلتها وقالت له انا عايزه احج انا وعيلتي فخد الورقه من التانيه وقال لها خلاص هتحج انت وعيلتك وانا لان انا ما كنتش جاهزه ما اناش هحج انا وايه انا ووالدي ووالدتي خليك جاهز خليك جاهز خليك مستني اول ما الفرصه تيجي تبقى انت قانصها على طول خليك جاهز البرنامج الاجنبي اللي المذيع عامل حوار فيه مع ملياردير غربي فبيقول له انت بقيت ملياردير كده ازاي فقال له قام مطلع دفتر الشيكات وقام ماضي له شيك على بياض ومديه له قال له خد الشيك ده ليك اي رقم هتكتبه هيبقى بتاعك فالمذيع ذهل قال له يعني لو كتبت 50 مليون دولار بقى بتوعي يعني انا ممكن ابقى مل- مليونير في لحظه يعني انا اي رقم اكتبه هيبقى بتاعي فعلا قام الراجل قام شادد الشيك منه قال له بص عشان كده ربنا خلاني غني لان انا عمري ما جات لي فرصه وضيعتها انت جات لك الفرصه وضيعتها عشان كده ربنا خلاني غني لاني ما بضيعش الفرص احنا داخلين على فرصه كبيره قوي يا جماعه داخلين على فرصه عظيمه قوي عايزين نستعد لها استعداد سليم عايزين نصدق الله عايزين نركز الطفلين معاذ ومعوذ ابني عفراء قتل ابو جهل فرعون الامه في بدر ازاي كانوا داخلين مركزين مش داخلين يقاتلوا داخلين عشان ابو جهل بس ركز حددي هدفك من الوقت استعد بقلبك استعد بقيام الليل استعدي بصيام اثنين وخميس استعد من الوقت ان النص ساعه اللي قبل الفجر ما تضيعش عليك ابدا استعدي من الوقت ان ورد القران بتاعك ما يروحش عليك ابدا استعد من الوقت شوف هتستعد لربنا بايه شوف هتعمل لربنا ايه كل سنه رمضان بيروح مننا لان احنا ما استعدناش قبله واحد بيقول لي ما, ما الذي بعد رمضان قلت له الذي بعد رمضان هو الذي كان قبل رمضان مش الذي كان في رمضان رمضان اطلع زي ما انت عايز انما انت بتعلي على اساس ولا مفيش اساس رمضان ما هوش عصايه سحريه هيقلب لك حياتك وهيغيرها لازم نرمي اساس قبل رمضان عشان اللي هنعليه في رمضان يبقى حاجه بنعليها على اساس مش حاجه بنعليها في الهوا اي رياح بعد رمضان تقوم وقعاها ربنا يبارك فيكم ربنا يسددكم انا سعيد جدا بهذا اللقاء الليله ويعني والله يا اخواني يعني رغم انشغال شديد جدا جدا جدا الا ان يعني قطعت هذا الانشغال عشان هذه الندوه باذن الله سبحانه وتعالى وعشان هذا اللقاء الجميل ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يحفظكم وربنا ينفع بيكم وربنا يستعملنا جميعا لنصر الدين ولا يستبدل بينا ابدا وربنا يبلغنا رمضان ويجعل رمضان ده خير رمضان مر علينا في حياتنا ويبلغنا ليله القدر ويجعلنا فيها من الفائزين ويجعل هذا الموسم العظيم رجب شعبان رمضان فتح علينا في علاقتنا بربنا وفتح على الأمة في العودة لدين الله وفتح على الأمة في إن الأمة تقوم على رجليها من المخاض الرهيب اللي هي فيه ومن الأزمة الرهيبة اللي هي فيها ومن الحرب الرهيبة اللي على الدين اللي بتحصل الأيام دهيت ومن الحرب الرهيبة على الثوابت اللي بتحصل الايام ديت انتوا جنود المعركه لو اتشحنتوا صح هتقدروا تنصروا دين ربنا على قد ما هتتبنوا على قد ما هتقدروا تبنوا بكره عشان كده استعدادنا لرمضان وتربيتنا على القران وبنائنا الايماني والديني والتربوي هو ده اعظم خدمه نقدر نقدمها لديننا يا جماعه اخوانا تخيلوا لو طالب في اولى طب قصر العيني جاي يعني رايح المحاضره بتاعته فمعدي على يعني قسم الجراحه لقى عيان غلبان كثير فقير والدكاتره بيطردوه بالاحذيه وبيرموه بره القسم ويقولوا اطلع بره انت معكش فلوس انت ما تستاهلش ان احنا نعالجك فقام الطالب اللي في اولى طب ده قلبه ولع على الظلم الرهيب اللي شايفه قدام عينه فقال لا انا لا يمكن اسكت على الظلم وقام رايح قايل للعيان انا اللي هعمل لك العمليه وانا اللي هعالجك ساعتها هيموته مش هيعالجه وهيتسجن مش هي لان هو مش عارف يعالج ازاي عارفين اكبر خدمه الطالب ده يعملها للعيان ده ايه حد عارف ايه ان هو يموت نفسه عشان يطلع الاول على الكليه وعشان يفهم طب صح عشان بكره لما يتعين في الكليه ياخد حق المرضى وينصف المرضى وما يسمحش ان مريض يتظلم يا اخوانا اكبر خدمه نأديها للاسلام ان احنا نتبنى صح عشان نقدر بكره ننصر دين ربنا صح عشان تقدر لما تقول كلمة الحق في وش ظالم يبقى انت قادر انك انت تقف في وش ظالم عشان تقدر لما تدعي صحبتك الى الله تبقى انت فاهمة الدين اللي انت بتدعي اليه يبقى انت فاهم الدعوة اللي انت بتدعو اليها عايزين نتبنى وجات اعظم فرصه في البناء اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
ثواني بقى الاول ثواني الاول بس عشان هناخد صوره الاول عشان الناس دي ايه بالسقف الاول
Thank you.